والابن والروح القدس الإله الواحد أمين احنا بنعمة ربنا اه وصلنا إلى إنجيل يوحنا إصحاح تسعة هراجع معاكم بسرعة لأنها يعني فترة طويلة على المراجعة إنجيل يوحنا هو آخر إنجيل اتكتب زمنيا كتبه يوحنا اللاهوتي أو يوحنا الحبيب أو يوحنا الرائي أو يوحنا ابن زبدي التلميذ المقرب جدا إلى ربنا يسوع المسيح له المجد وآخر تلميذ عاش على الأرض أو أكثر تلميذ عاش على الأرض وتنيح بسلام بعد انقضاء القرن الأول الميلادي يوحنا بيركز في إنجيله على لاهوت ربنا يسوع المسيح وهو بيعرض القصص والأحداث اللي بتعدي على المسيح بيركز على توضيح لاهوته وبالتالي أنه لا خلاص ولا أبدية بدون الإيمان بربنا يسوع المسيح كابن الله الحي أول إصحاح بيتكلم عن المسيح الكلمة المتجسد وعن بداية تعلق التلاميذ به إصحاح اتنين بيتكلم عن عرس قانا الجليل وعن دخوله الهيكل إصحاح ثلاثة حديثه مع نيقوديموس حول الولادة الجديدة المعمودية وانتهاءه بشهادة يوحنا المعمدان لربنا يسوع المسيح كالعريس الحقيقي والإله من السماء إصحاح أربعة حوار مع السامرية لتشجيعها على التوبة وقبول السامريين للإيمان وأخيرا معجزة خادم ابن الملك أو خادم الملك إصحاح خمسة بعد كده معجزة مريض بيت حسدة اللي بنسميه المخلع وده بيشغل الحد الخامس من الصوم الكبير وحوار السيد المسيح مع اليهود حول سلطانه ولاهوته إصحاح ستة بدايتهم بمعجزة الخمس خبزات والسمكتين وحوار طويل مع اليهود حول حقيقة الجسد الجسد ودمه وعطية سر الإفخارستية إصحاح سبعة يبدأ بعيد المظال وحديث المسيح لليهود في عيد المظال وإعلانه عن نفسه أنه هو الماء الحي وبداية تعنت أو اندفاع الرؤساء اليهود ضده إصحاح 8 8 يبدأ بتقديم المرأة التي أمسكت في ذات الفعل ودفاع المسيح عنها من منكم بلا خطية يرميها أولا بحجر وبرضه حوار طويل مع اليهود حوالين الحرية الحقيقية والولادة الحقيقية لله أو من ولادة من أبونا إبراهيم ونصل إلى إصحاح تسعة معلش في تعليقين صغيرين الحقيقة هقولهم في حد بيسأل عن أباء الاعتراف ومواعيدهم كل أباء الاعتراف في كنيستنا هنا ملتزمين على الأقل بالخميس والسبت مساء والحد والأربع صباحا بنعمة ربنا كل الآباء متواجدين لأخذ الاعتراف خميس وسبت مساء والحد والأربع صباحا وكل الجداد في الاعتراف مفيش مانع يطلبوا ميعاد خاص من الأب الكاهن أو على الأقل يقولوا لأبونا إنه ده أول مرة أو بقالهم سنين بحيث برضو يقدر هو بحكمته يتفاهم معه سؤال تاني عن حكاية كلام معلمنا بولس في رمي عن أبونا إبراهيم لأن أبونا إبراهيم شغلنا في إصحاح 8 فبيذكر جزء من إصحاح 4 في رسالة رمية وبيقول هل معنى ذلك أن الذي يؤمن ولا يعمل أفضل عند الله من الذي يعمل ويؤمن أولا لازم تعرف أن في رمية كان الكلام عن عمل الناموس ما كانش عن الأعمال الصالحة كان عن الأعمال الناموسية اليهودية وكان بولس بيحاول يهد ضرورتها للخلاص يعني يلغي أهميتها في خلاص الإنسان عاوز يقول الختان مش مهم الفرائض مش مهمة الحاجات دي ما توصلش الخلاص بعمل المسيح وبالإيمان بيه وبعدين بالحياة المقدسة المبنية على الإيمان فلما تسمع كلمة العمل في رومية أربعة ما تقولش الأعمال الصالحة بدليل أنه في نفس الرسالة آخر خمس إصحاحات كلهم توصيات عن الحياة المقدسة والأعمال الصالحة فمش معقول يقول الأعمال ملهاش لازمة ويرجع يدينا خمس إصحاحات وصايا عملية وسلوكية لا العمل ضروري لخلاص الإنسان وإيمان بدون أعمال ميت لكن هنا الأعمال كان يقصد بيها أعمال الناموس اليهودية والفرائض اليهودية اللي كان بولس بيكسر لزومها لخلاص الإنسان وما معنى أن الذي يؤمن بمن يبرر المنافق إيمانه يحسب له برا معناها ببساطة أن الإنسان مهما كان منافق مهما كان خاطي مهما كان بعيد حين يؤمن بربنا يسوع المسيح كإله وبعمل الخلاصي ومن آمن واعتمد خلص يدخل من باب الإيمان على المعمودية على الحياة المقدسة كده يبقى له نصيب في الملكوت فإيمانه يحسب له برا يعني ربنا يقبل الخاطئ حين يؤمن به ويبدأ طريق التوبة الله يقبله ويبرره يعني العشار اللي دخل قدام ربنا ودخل بإيمان وبتوبة وقال له ارحمني يا رب لأني خاطي نزل مبررا لكن الفريسي ما عندوش توبة نزل ما خدش حاجة ادي معنى الآية ببساطة ندخل في يوحنا تسعة يوحنا تسعة إصحاح كامل حول المولود أعمى قصة المولود أعمى وتلاحظوا أن يوحنا يتميز أنه القصة الواحدة ممكن تاخد إصحاح يعني قصصه عادة يشرحها باستفاضة زي مثلا حواره مع نيقوديموس خد جزء كبير من إصحاح ثلاثة حواره مع السامرية خد جزء كبير من إصحاح أربعة معجزة مريض بتحزة خدت جزء كبير من إصحاح خمسة هنا معجزة المولود أعمى هتاخد كل إصحاح تسعة لأنه هو مش بيسرد المعجزة سرد سريع إنما بيحكي تفاصيلها والحوار اللي دار فيها لأن يهم يوحنا أن يظهر لاهوت المسيح في القصة دي وفيما هو مجتاز على ربنا يسوع المسيح رأى إنسانا أعمى منذ ولادته فسأله تلاميذ قائلين يا معلم من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى أجاب يسوع لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل ما دمت في العالم فأنا نور العالم بيقولوا هو مجتاز مجتاز في الغالب في المنطقة بتاعة الهيكل لأن احنا في الإصحاح اللي فات كان بيدور الحديث بينه وبين اليهود داخل الهيكل في عيد المظال وكادوا يرجمونه لأنه أعلن عن لاهوته وعن مساواته للأب في الجوهر ففي نفس المنطقة فيما هو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته طبعا بعضكم يعرف أن في نوع من العمى الإنسان يتولد به إما لعيب خلقي أو لعيب وراثي أو لخطأ حتى أثناء الولادة أو أحيانا يكون في الأيام الأولى من ميلاده يعني تعرض لالتهاب حاد في عينيه وكان زمان ما فيش مضادات وحاجات مني المهم انه مع ايامه الاولى يكتشف ابواه انه عينيه راحت او عينيه مش موجودة في بعض الامراض تكون العينين اساسا مش موجودة كعيب خلقي يعتقد ان هي دي الحالة بتاعتنا رأى انسانا اعمى منذ ولادته قبل ما ندخل في المعجزة لازم برضو نحاول نستوعب شخصية هذا الانسان الإنسان ده اللي عنده هذه هذه العاهة الشديدة منذ طفولته أو منذ ولادته هيبقى عنده مشاكل كتير قوي أولا مش هيفهم جزء كبير من كلام الناس يعني غير اللي اتعمى على كبر لما يقولوا له أحمر أصفر شجرة عربية هو بيقدر يتخيل لأنه شاف الحاجات دي قبل كده لكن هذا الشخص حتى قدرته على التخيل ضعيفة لأنه لم يرى شيئا من قبل فطبعا دي بتبقى قاسية جدا أن كل الحوارات اللي بتدور حواليه ملهاش صدى كافي جواه ملهاش تفسير واضح فكأنه معزول في عالم آخر في نفس الوقت طبعا نفسيا بيبقى إنسان مرهق وتعبان وحاسس بصغر نفس وحاسس أنه أقل من اللي حواليه وهذا الشخص في هذا المجتمع وصل أن يكون شحات ده اللي هنكتشفه من وسط الكلام واحنا بنقرا الإصحاح وطبعا دي تضيف إلى ألامه وإلى مأساته والأكثر من ده كله أنه في المجتمع اليهودي كان يعتقد أن الذي يولد بعاهة هو موضوع لغضب الله يعني هو أساسا ربنا غضبان عليه إما بسبب خطيته أو خطية أبواه وعشان كده التلاميذ تبرعوا بالسؤال ده لربنا هم عارفين أن ربنا يسوع المسيح محب لكل الفئات المتألمة إن كانوا خطاء إن كانوا مرضى ربنا يسوع دايما قلبه معاهم فهم زي ما شافوه بيدافع عن المرأة التي أمسكت في ذات الفعل وبيشفي المريض بتاع ال 38 سنة واللي تعرف أنه كان بسبب خطية مرض كمان لقوه يعني يمكن يشفق على هذا المولود أعمى فسألوه من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى يعني هما مش بيقولوا له هو الكلام ده رب بسبب خطية حد ولا لا لا ده هما بيقولوا انه اكيد في خطية في الموضوع بس السؤال اللي محيرهم يا ترى خطيته ولا خطية ابوه وامه ده معناه ان الفكرة مستقرة عند اليهود ان المولود بعاهة ده يبقى اكيد في خطية في الموضوع طبعا الفكرة دي مش سليم لكن خلينا الاول نفهم سؤالهم طيب أبواه أخطأ فولد أعمى أو السؤال في محله طب ده هيتولد أعمى إزاي كان أخطأ إزاي قبل ولادته يعني بيسألوا السؤال ده على أي أساس يعني كان ممكن واحد يقول لهم برضه ده كلام في واحد هيغلط وهيخطئ قبل ما يتولد ده مولود أعمى يبدو أنه تسرب إلى الفكر اليهودي بعض الأفكار الشرقية من بلاد شرق آسيا وبعض البلاد التي تؤمن بتناسخ الأرواح في فكر عند بعض الأديان حاجة اسمها تناسخ الأرواح إنه الروح الإنسان بعد موته تنتقل لتسكن في إنسان آخر وأحيانا تسكن في حيوان ثم تعود وتسكن في إنسان وهكذا فكأنهم بيسألوا السؤال مبني على عقيدة خطأ هل روح هذا الشخص كانت تسكن في إنسان عاش في خطايا فلكي يؤدبها الله أو يعاقبها سكنت في هذا الإنسان الجديد فخلق أو ولد مولود أعمى عشان ربنا يعاقب الروح دي طبعا الفكرة دي غير مقبولة لا عهد قديم ولا عهد جديد يقبل فكرة تناسخ الأرواح ما عندناش حاجة زي كده الروح هنا تنتقل من الإنسان تروح لمستقرها الأخير إما في الفردوس وإما في الجحيم وكل واحد بيشيل حمل نفسه لأن تناسخ الأرواح هتلغي حساب الإنسان وبعدين ربنا هيجي حاسب الروح على إيه أنهي حياة عاشها بقى وأنهي إنسان دخل فيه ده كلام مش مقبول أبدا روحيا ومسيحيا لكن يعني يمكن بعض اليهود كانوا مستكترين أن خطية الأهل تصل إلى عذاب الابن طول حياته المهم أن ربنا يسوع المسيح ريحنا من السؤال بشقيه وقال لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه هل معنى كده أن الراجل ده عمره ما غلط أو أبوه وأمه عمرهم ما غلطوا لا طبعا السيد المسيح ينفي علاقة خطية أبويه أو خطيته بالعاهة بتاعته خلي بالكم هو ما يقصدش في كلمة لا هذا أخطأ ولا أبواه إن عمره ما غلط لا طبعا ما فيش إنسان ما غلطش لكن هو عاوز يقول لا هذا أخطأ ولا أبواه ومن أجل ذلك ولد أعمى اللي هو سؤالهم من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى قال لهم ما لهاش علاقة لا غلط ولا أهله غلطوا عشان يتولد أعمى أمال يتولد أعمى ليه يا رب لتظهر أعمال الله فيه القضية دي تهمنا لكي نفهم أو نجيب على سؤال كتير ما نسأله لنفسنا أو الناس تسأله لينا لماذا أحيانا يسمح الله بتجارب شديدة وقاسية على الإنسان هل بسبب خطيته أكيد حد سألكم السؤال ده أو أنتوا فكرتوا فيه هل كل تجربة شديدة تكون بسبب خطية مباشرة من الإنسان أو من اللي حواليه السيد المسيح قال لا يعني كده لازم ننفي أن كل تجربة لها خطية مباشرة سبب فيها لكن برضو ما نقدرش ننكر أن مجموع الآلام اللي على الأرض والتجارب اللي على الأرض هي نتاج الفساد الذي دخل إلى العالم بالخطية يعني إيه؟ يعني قبل الفساد قبل الخطية آدم وحواء ما كانش في تجارب ما كانش في ألام ما كانش في أمراض ما كانش في أوجاع بأي شكل حين دخلت الخطية إلى العالم والموت دخل إلى العالم دخل بأتباعه بأولاده دخل الخطية ودخل المرض ودخل المآسي والألام ولهذا بعد خروج الموت من من حياة البشر بالأبدية يخرج معاه كمان المرض والحزن والكآبة والحادثة والمصيبة وكل الأشكال إذا قبل السقوط لم تكن هناك آلام بأي نوع وبعد الدخ... بدا... بعد الأبدية السعيدة أول ما يتفتح باب السماء في الآخر في يوم الدينونة تنتهي كل آلام البشر كما انتهى الموت أيضا ويتقال أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوي فإذا الآلام والخطايا قرايب لكن ما نقدرش نقول إن كل تجربة لها سبب مباشر خطية لا دي توسوس الناس وتلخبطهم لأن التجارب تصيب الأبرار كما تصيب الأشرار ده الكتاب حتى بيقول فكرة ممكن تبقى ضد الكلام ده خالص أو تؤكد يعني المعنى اللي بنقوله يقول كثيرة هي أحزان الصديقين طب هل كثيرة هي أحزان الصديقين بسبب خطاياهم طب دول صديقين طب ما الأشرار ليه مش كثيرة أحزانهم إذا لازم نؤكد أنه ليست كل تجربة سببها المباشر خطية لكن لا نلغي أن الآلام على الأرض مرتبطة بالخطايا والفساد اللي في العالم عشان كده يطلعوا من الأرض سوا لكن عشان نكمل الصورة إن كانت مش كل تجربة سببها خطية مباشرة لكن كل تجربة دعوة للتوبة كل ألم يصيب الإنسان غرضه عند ربنا يرجع لربنا كل ألم بأي نوع للإنسان أو لمن حوله هو أساسا دعوة للاقتراب من الله وللتشبث بالأبدية لكن ما نقدرش نقول أن كل تجربة في خطية معينة هي السبب فيها عشان كده حتى لو لقينا واحد حصلت له تجربة فقال خطيتي هي السبب ما بنقولوش لا مية في المية بنقول له خلينا نرجع لربنا لعل الله يشفق علينا ويرفع التجربة أو يقبلنا وينجينا مما أخطر من التجربة اللي هو الهلاك الأبدي يعني لما نلاقي حد مكسور وصعبان عليه وبيقول أنا السبب في اللي بيحصل لي نقول له ربنا يسامحك يلا فرصة توب واجتهد انك انت ترجع لربنا فيرحمك الله ويغفر لك ويرفع عنك التجربة إن أراد أو على الأقل ينقل اسمك من الهلاك إلى ملكوت السماوات وده الأهم القضية دي مهمة لأن في ناس بتتعب منها بلاش نقول إن كل خط... كل تجربة سببها خطية عارفين مين اللي قال المعنى ده وكان متعب جدا أصدقاء أيوب أصدقاء أيوب راحوا قالوا له الكلام ده قالوا له أنت لازم عام عامل عاملة أو عامل عمايل سودة وعشان كده ربنا بيعمل فيك كده فطبعا أيوب صعب عليه لأنه شهد له في الكتاب أنه كان أبر واحد على الأرض فبيقول لهم يعني أنا أوحش واحد على الأرض أنا فاكر أن أنا ماشي كويس وبدأ يتغاظ جدا من كلامهم وقال لهم معزون متعبون كلكم وفي الآخر ربنا قال لهم أنتوا ما قلتوش فيا الحق انا ما بقولش كده انا ما قلتش ان ايوب اوحش واحد على الارض عشان كده عملت فيه كده انتوا اللي قلتوا الكلام ده من عندكم لكن انا بنقيه انا بشجعه على النقاوة والقداسة عشان يكتمل جهاده عشان يبقى اجمل واجمل هذه سبب التجربة يبقى مش عشان ايوب وحش عشان ايوب بدل ما يبقى تسعة من عشر يبقى عشرة من عشر هذه قصد الله فالسيد المسيح بمحبته الكبيرة وبحكمته الكاملة يقول لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه برضو الكلمة دي غريبة شوية لأنه ممكن واحد يقول لربنا يا رب عشان تظهر أعمالك تقوم تعذب الناس كده يعني تقوم تسمح لإنسان يعيش أربعين سنة مولود أعمى معذب كل يوم عشان تظهر أعمالك طبعا دي أحيانا تخلي الناس تتطاول على الله أو يعني على الأقل بالتفكير شوفوا يا جماعة لازم نفهم أن ربنا حين يسمح بآلام للبشر هو يتألم معهم دي نمرة واحد في كل ضيقهم تضايق يعني ربنا ما بيقفش يتفرج علينا واحنا بنتلوى وبنتألم وهو مبسوط لا ده الله محبه ده إله الصليب اللي جيت طلب معانا وجيت بهدل معانا وتحمل عنا ومعنا آلام لا قدرة لواحد فينا أن يتحمل فأولا الله يسمح بالألم ولكنه لا يحب أن يعذب أولاده لكن هو شايف أن الألم ضروري عشان خلاص الناس هذه فكرة تظهر أعمال الله فيه الله تظهر أعماله في التجارب تظهر أعماله في الضيقات تظهر يده العظيمة في المآسي اللي بتعدي على البشر وفي الأمراض في ناس تفضل غفلانة عن ربنا لغاية ما تحصل تجربة ساعتها يشوفوا ربنا قبل كده ما كانوش شايفينه طب ليه لم تكن أعماله ظاهرة ليه لأن ما كانش فيه تجربة برضو مش معنى كده ان احنا لازم ما نشوفش عمل الله غير في التجارب لكن نقول أن التجارب مجال واضح لعمل الله التجارب بأنواعها الآلام بأنواعها مجال واضح يظهر فيه عمل الله يظهر فيه يمكن بمعجزة شفاء أو يظهر فيه بعمل تعزية أو يظهر فيه برسالة توبة أو يظهر فيه بدرس لكل الناس اللي حوالين المتألم لكن الله يظهر ويظهر عمله في هذه الأيام في هذه الآلام حسب قول ربنا يسوع المسيح له المجد لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه دايما بيجي في دماغي الموقف ده بتصور ان احنا نطلع السما دلوقتي ونسأل المولود أعمى طبعا انتوا عارفين في آخر القصة المولود الأعمى خف وفتحت عينيه وعرف المسيح وسجد له بقت حكاية جميلة قوي ونسأله نقول له انت لو فكرنا نعيد القصة ونعيد التاريخ وخيرناك تحب تتولد أعمى ولا مبصر أنا لا أشك لحظة أنه هيقول لا لو هتعدوها برضو أعمى نقول له ليه ده أنت, ده أنت يعني تعذبت كتير وتهنت كتير وتألمت كتير يقول لا ده كله فات دي كانت أربعين سنة ولا خمسين هو فضل تقريبا أربعين سنة أعمى وبعد كده عرفت ربنا وأمنت بيه ودخلت السماء أنا أعرف لو كنت اتولدت مفتح كنت أدخل السماء ولا لا خلينا في السماء مش في الأرض هيقول لا اعملوا معروف لو سبتوني اتولد تاني خلوني اتولد أعمى لأني لا أثق إن كنت قد ولدت مفتح أدخل السماء ولا لا لا أشك أن كل من تألم عن الأرض سيأتي لحظة في ملكوت السماوات أو لحظات سيشكر فيها الله على الألم وعلى التجربة من كل القلب يعني احنا بنطلب من المجربين يشكروا من دلوقتي لكن هذا الشكر سيخرج خالصا قويا امينا صادقا كاملا في ملكوت السماوات لما يعرفوا ان التجربه دي كانت سبب خلاصهم ولما يعرفوا ان الالم ده كان هو اللي دخلهم السماء ودخل اللي حواليهم ساعتها هيقولوا له يا رب كتر خيرك انك سبتنا نتالم كتر خيرك انك انت سمحت لنا بالعذاب ده لانه من غيره كنا ضعنا ده يمكن بعضهم يقول له يا رب انت ليه ما زودتهاش شوية كان يبقى لنا اكليل احلى مش كنت زودت ولا طولت في الالم شوية كان يبقى مجدنا في السماء اكتر وهم شايفين الشهداء والابرار والمتألمين والمجربين لهم مجد كبير في السماء لان نجما يمتاز عن نجم في السماء يقولوا له يا رب كنت تقلت العيار شوية كان يبقى يعني المجد أكتر يقول لهم معلش لأن كل شيء محسوب ولا أدعكم تجربون فوق ما تستطيعون أنا طولت في الحتة دي لأنها مهمة كفرصة لشرح جزء من يعني معرفتنا المحدودة بخطة الله للتجارب يقول لا هذا أخت ولا أبواه لك لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار ربنا يسوع المسيح بيقول أنا لازم أعمل اللي عليا أعمال الذي أرسلني واضح أنه بقاله كذا إصحاح عمال يركز على أن عمله هو عمل من أرسله عمل الآب هو نفسه عمل الابن الآب خلق الابن بيخلق الآب يحفظ خلقته والابن لازم يحفظ خلقته الآب يستجيب لتابعيه والابن يستجيب لكل تابعيه كل عمل الآب هو عمل الابن حتى قال قبل كده كل ما يراه الابن فذلك يفعله يعني الابن بيبص الاب بيعمل ايه وبيعمل زيه لان الاب والابن واحد واحد في الجوهر فهنا بيقول ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني ما دام نهار يقصد بالنهار هنا الفترة اللي هيقعدها ربنا يسوع المسيح على الارض او الفترة اللي هيقعدوها البشر على الارض عشان كده يقول يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل ليل هنا تبان انه هيجي زمن فرصتنا كلنا في العمل الصالح بتخلص ليه احنا فرصتنا في العمل الصالح ايه الكام يوم اللي على الارض بعد كده تيجي تدخل في القبر وتقول طب اجي اصلي خلاص فرصة الصلاة خلصت فرصة الشكر خلص فرصة خدمة الناس خلصت فرصة التسامح خلصت عشان كده نقول ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر احنا بننبه نفسنا ان الفرصة هنا بس يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل فربنا بينبهنا أنه طول ما الدنيا نهار يعني طول ما عايشين على الأرض فرصتنا أن نعمل عمل الله وهو بيقول طول ما هو في الجسد على الأرض واضح قدام الناس قبل صعوده سيعمل عمل الآب ولكن سيأتي وقت لا يعود يروه هكذا بهذا الوضوح وإن كان لن يترك البشر أبدا لأنه قال ها أنا معكم كل الأيام لكن مش بنفس الصورة الواضحة اللي كان وقت ما كان على الأرض قبل صعوده فيقول ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار يأتي ليل حين لا يستطيع أن أحد أن يعمل ما دمت في العالم فأنا نور العالم ده إعلان مهم هو قبل كده سبق وقال أنا هو نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة هنا هتبقى الإعلان ده مهم ليه الراجل ده عمره ما شاف النور المولود أعمى ما عرفش يعني إيه نور ما شافش النور وأول حاجة يحس بيها الشخص الأعمى لو, لو ربنا اداله شفاء النور أو حتى يعني أضعف درجة من البصر أن يبصر الإنسان نور فربنا بيقول أنا هو نور العالم إن كان ده ما عندوش بصيرة أو استنارة أو إنارة أنا هنوره أنا هنور له عينيه لأني أنا نور العالم وبيقول ما دمت في العالم فأنا نور العالم طب أنت يا رب هتسيب العالم وتصعد ومين هيقعد نور في العالم قال لنا أنتم نور العالم يعني طول ما هو كان في الجسد على الأرض واضحا قدام الناس كان هو نور العالم بعد صعوده ترك نوره فينا فصرنا نحن أولاد الله نور للعالم برضه عجيب أن ربنا الكلمة اللي يقولها على نفسه يقولها علينا أنا نور العالم وقال كمان أنتم نور العالم كرامة كبيرة أوي يبقى هو النور الأصلي وإحنا النور بالتبعية زي ما تيجي تولع شمعة من شمعة واخدين بالكم لكن هو الأصل هو النور الحقيقي هو المصدر عشان كده يقول الحقيقي الحقيقي دي بتاعته هو احنا مش الحقيقي احنا اللي كده وكده واحنا اللي واخدين من الحقيقي لكن هو وحده النور الحقيقي واحنا كلنا من ملئه نأخذ ونعمة فوق نعمة على قد ما نقدر قال هذا وتفل على الأرض وصنع من الطفل طينا وطلب الطين عيني الأعمى لجأ ربنا يسوع المسيح لأسلوب غريب وأسلوب جديد في شفاء هذا الأعمى في عميان آخرين ربنا يسوع المسيح شفاهم بكلمة مثلا واحد يقول له عاوز مني ايه يقول له يا سيد اريد ان ابصر فقال له ابصر او انا اريد فابصر بكلمة يعني وواحد تاني يحط ايديه على عينيه يخف على طول وواحد ثالث يحط ايديه بشوية طين على عينيه وبعدين يقول له انا شايف الناس ماشية زي الاشجار يقوم يحط ايديه تاني يقول له شايف ايه دلوقتي يقول له شايف كل حاجة كويسة يعني طرق الشفاء متعددة حتى في المرض الواحد ساعات يشفي بكلمة ساعات يشفي بلمسة ساعات يشفي بأكتر من خطوة ودي معجزة برضو ليها طريقتها تفل على الأرض وصنع من الطفل طينا وطلب الطين عيني الأعمى طبعا ده موقف غريب جدا يعني احنا النهاردة فاهمينه على انه خلق المسيح له المجد بيوجه انظار كل الناس انه بيخلق يعني الله له كل المجد قبل كون العالم حين خلق خلق من تراب زي ما قال سفر التكوين لكن محدش كان موجود ساعتها وشاف المرة دي المسيح له المجد بيفرجنا كيف حدث الخلق بيورينا بيحضرنا الخلق بشكل ما عشان نتأكد ان المسيح هو نفسه اللي خلق البشرية كلها قدام عينينا بيخلق فأخذ من الطين وتفل وطلب الطين عيني الأعمى لكن كمان الراجل الأعمى ده كان إيه موقفه أكيد الراجل الأعمى ده طول النهار قاعد في تراب وطين فعارف يعني إيه طين فلما يشوف واحد بيعمل طين ويحط على عينيه موقف مش سهل وهل يعني قبلها ازاي الراجل قبلها ازاي منين جاله الإيمان أن الراجل ده اللي اسمه ربنا يسوع المسيح يعني مش مش بيس مش مش يعني بيحتقره او مش بيستهين بمرضه وبعدين هيمشي والطين على وشه ازاي لغايه ما يوصل بركه سلوان الناس هتقول عليه ايه الناس هتتريق عليه و... و... وهيبقى منظره مخجل وهو مش ناقص خلي بالكم ان احنا بنقرا القصه ساعات ونتصور ان الحدث عادي وطبيعي وبسيط الحكايه ما كانتش بتسهل كده هذا الرجل لابد أنه تعلق بالمسيح ووضع أمله ورجاؤه في الشفاء على يد ربنا يسوع المسيح فتركه يصنع به ما يشاء حتى لو حط طين على عينيك حط يا رب ساعات ربنا لما يجي يشفينا من مرض روحي أو مرض حتى لو كان جسدي ساعات يعمل حاجات تبقى غير مقبولة عند الناس ويدخلنا في مواقف تبقى مجال للسخرية أو الاحتقار أو الاستهانة سيب ربنا يعمل اللي هو عاوزه ربنا عارف بيعمل ايه انت لو شاطر تبقى زي المولود اعمى يحط طين على عديك وانت ساكت ويقول لك روح بركة سلوام تروح وانت ساكت وساعتها هتشوف الشفاء طلب الطين عيني الأعمى وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام الذي تفسيره مرسل سلوام كلمة بالعبري تفسيرها مرسل وكأنها إشارة إلى المسيح المرسل إلينا من السماء ليعطينا استنارة أو رؤية واضحة لألوهيته ما كانش حد فاهمه ولا شايف ولا عارف فلأنه مرسل إلينا من السماء لنراه فحتى البركة على اسم ربنا يسوع المسيح أو الصفة الهامة لنفهمه أنه مرسل فمضى واغتسل وأتى بصيرا يعني عقبال ما وصل لبركة سلوان غسل عينيه بالمية فعادت عاد إليه نظره هل يا ترى اتكونت له عينين جداد ما كانش عنده ولا كرة العين نفسها كانت ما فيهاش شبكية اتكونت لها شبكية المهم ان في الحكاية فيها خلق لأنه ده مولود أعمى وصار مبصرا انتوا عارفين انه الشخص عينيه جزء أساسي من تفاصيل وشه عشان كده لما الشخص يغموا له عينيه ممكن ما يتعرفش فلما عاد إليه بصره وتكونت له عينان لم يعد البعض قادرا أن يؤكد أن هو ده ولا مش هو يعني اختلفوا عليه الناس اختلفوا لأنه منظره يمكن يكون اختلف شوية بعد ما فتح واختلفوا عليه لأن الناس مش قادرة تصدق أنه ممكن واحد يكون اتولد أعمى ويفتح يعني إما لعدم الإيمان وإما لأن منظره ممكن يكون تغير ولو تغير بسيط عن منظره الأولاني فيقول فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا أنه كان أعمى قالوا أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي إذا الرجل ده كان بيعمل إيه كان بيشحت آخرون قالوا هذا هو في ناس قالت لا هو طبعا فيش غيره وآخرون إنه يشبهه في ناس مش قادرة تصدق وأما هو فقال إني أنا هو أنا بعتقد أن ناس كتير لو كانت في موقف الراجل ده كانوا يجدوها فرصة الناس اختلفت عليه فينكر ماضيه المؤلم وحياة السحاتة وحياة العمى والسنين العذاب وكان يقول لا أنا مش هو خلاص وكانت الحكاية تمشي يبتدي بقى كشخص جديد ويعيش حياة محترمة شوية وينكر ماضيه عارفين مثلا اللي طلع من السجن يبقى عاوز الصفحة دي تتقلب محدش يسمع بيها اللي عدى عليه أيام صعبة قوي يبقى عاوز الأيام دي تتنسي خالص وتتمحي من تاريخه على الأقل الراجل ده كان لازم يبقى عنده الشعور ده ففرصة الناس خدمته قالت لا ده راجل يشبهه كان ممكن يقول أيوة أنا مش هو يا جماعة أنا طول عمري مفتح وخلاص وكانت تمشي لكن هذا الرجل البسيط كان من فرحه بالشفاء مش شايف حاجة تاني غير كده انه كان اعمى وخاف ودي بالنسبة له كبيرة جدا فمش مهم موقفه من الناس ايه فبقى يقول لهم ايوه انا انا الشحات انا اللي اتولدت اعمى انا اللي كنت بتتريقوا عليا انا اللي كنت قاعد في المكان الفلاني انا اللي عشت حياتي كلها مش شايف حاجة خالص بدأ يؤكد لهم انه هو فقالوا له كيف انفتحت عيناك اجاب ذاك وقال انسان خلي بالكم هو ما كانش شافه ما كانش شافه ليه لأن المسيح لما اتكلم معاه كان وقتها أعمى فهو ما شافش المسيح لغاية دلوقتي المسيح قال له حط الطين وقال له روح بركة سلوام راح عقبال ما رجع ما لقاش المسيح وكانت عينيه مفتحة بس ما لقاش الشخص لكن هو عارف ايه على الأقل عارف صوته كويس مش كده سمع صوته لكن هو ما شافوش إنسان يقال له يسوع هو لسه معلوماته عن هذا الشخص أو إيمانه مش أكتر من أنه إنسان ده إنسان يقال له يسوع إنسان مشهور بيعمل معجزات لكن ده إنسان حتى الآن لم يعترف بأكتر من كده يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي اذهب إلى بركة سلوام واغتسل فمضيت واغتسلت فأبصرت فقالوا له أين ذاك فقال لا أعلم قالوا له فينه ده بقى قال له مش عارف هو فعلا ما كانش عارف لكن كان بيدور عليه كان بيدور عليه يشكره كان بيدور عليه يتعرف عليه كان بيدور عليه يسأله سؤال شغله هو انت مين بالظبط انت عملت كده ازاي انت تقدر على كده ازاي فواضح انه كان بيدور عليه فأتوا إلى الفريسين بالذي كان قبلا أعمى خلي بالكم المعجزة دي ما كانتش تستخبى ليه الراجل ده كان شحات مشهور تعرفين لما يكون في واحد بيقعد بالسنين في مكان ثابت وكل الناس رايحة جاية عليه يبقى شحات مشهور يبقى علامة من علامات المنطقة الراجل ده كان قاعد جوه الهيكل أو جنب الهيكل على الأقل وطول عمره في القعدة دي وفي المنظر ده فكان مشهور جدا عند مجتمع أورشليم كله فما كانتش المعجزة ممكن تستخب فاضطروا يعملوا ايه الناس مختلفة عليه هو ولا مش هو هو بيقول هو وفي ناس بتقول هو وفي ناس بتقول لا فراحوا ايه وسعوا الموضوع وطلعوا بيه للفريسيين وكان سبت اه المشكلة التانية ايه بقى مش بس ان الراجل بيقول انا كنت اعمى ده المشكلة ان القصة دي حصلت يوم سبت كون المسيح يعمل طين ادي غلطة وكونه يقول له روح اغسل وشك في بركة سلوام ادي غلطة تانية عند اليهود كده منتهى الحرفية و يعني فكان سبت حين صنع يسوع الطين فتح عينيه يعني قال دي مشكلة بقى خلاص كان سبت فما كانش المفروض يعمل كده حتى لو معجزة كان يأجلها ده بكبرياء اليهود يقولوا كده فسأله الفريسيون أيضا كيف أبصر التحقيق الثاني أول تحقيق كان من الجيران ومن الناس والراجل شهد وقال أيوة أنا وما بأنكرش حاجة اتلموا عليه الجماعة الرؤساء الكبار يمكن يتراجع ويعديها ليه قدام الفريسيين الكبار دول وهو شايفهم عين عينك بقى لأول مرة وعرف سطوتهم وعارف ان دول اللي كانوا بيطلعوا السمعة بتاعت اللي مولود معاها ده يرفض من المجمع اليهودي وما يستاهلش يبقى يهودي فكان ممكن يتراجع عن قصته او على الاقل يتراجع عن خطأ حكاية السبت ما هو محدش شاف فكان ممكن يقول لا أو خلاص قالوا له أيضا كيف أبصر فقال لهم وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر فقال قوم من الفريسيين شوفوا بقى الفريسيين المتكبرين بيقولوا ايه هذا الانسان ليس من الله لانه لا يحفظ السبت قالوا له بص يا ابني بقى من الاخر كده خليك فاهم الحته دي الراجل ده لا يمكن يكون من ربنا لانه كسر السبت خلاص هم العميان طبعا العميان عن الحقيقه يعني قال يعني عشان كسر السبت ويعمل خير في السبت يبقى ده مش من ربنا هم بقى اللي من ربنا اللي فرحانين فيه كمولود اعمى آخرون قالوا في ناس منهم قليلين كان ضميرهم صح شوية كيف يقدر إنسان خاطي هم شايفينه خاطي ليه خاطي يا رب يسوع لأنك كسرت السبت في نظرهم فمستغربين قوي الراجل عمال يقول هو اللي عمل فيه كده وهم بيقولوا عجب ازاي يكون انسان خاطي زي ده هم مش خطاه لان هم بيحفظوا السبت لكن يسوع له المجد بالنسبه لهم خاطئ لأنه كسر السبت كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات فكان بينهما انشقاق الموضوع وسع تاني والحكاية مش راضية تتلم ليه الراجل هو السبب عمال يؤكد أيوة أنا كنت مولود أعمى والآن أبصر والقصة بدأت بالشخص اللي اسمه يسوع عمل كيت وكيت وهكذا فقالوا أيضا للأعمى ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك طب أنت رأيك إيه في القصة أنت صاحب القصة رأيك إيه فقال إنه نبي قال لهم ده مش أقل من نبي طبعا بسذاجة إيمانه وبساطته هم لسه بيقولوا له ده إنسان إيه إنسان خاطئ وهم دول رجال الدين قالوا أنت رأيك إيه قال لهم ده نبي ده ايه اول مستوى يطلع له لو رجعتوا لقصة السامرية هتلاحظوا انها مشيت نفس الخطوات في الاول قالت على المسيح انسان وبعد كده قالت ارى انك نبي وفي الاخر عرفت ان هو المسيح الراجل ده هيمشي نفس الخطوات في الاول كان بيقول عليه انسان دلوقتي بعد شوية تفكير رأيك ايه فيه قال لا ده نبي طبعا اتغاظوا من الكلمة دي لأن طبعا كونه نبي يبقى اليهود لازم تسمع له فطبعا كده هيروحوا هم فلم يصدق اليهود عنه أنه كان أعمى فأبصر حتى دعوا أبوي الذي أبصر أم راحوا إيه يحققوا بقى ويستفيضوا في التحقيق فراحوا جابوا أبوه وأمه فسألوهما قائلين أهذا ابنكما الذي تقولان أنه ولد أعمى هو ده ابنكم اللي انتوا بتقولوا انه اتولد اعمى فكيف يبصر الآن أجابهم أبواه وقال نعلم أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى دي حاجة ما يقدروش ينكروها طبعا لأن ده ابنهم فعلا الصوت والصورة والأيام كلها تقول كده أما كيف يبصر الآن فلا نعلم أو من فتح عينيه فلا نعلم هو كامل السن اسألوه فهو يتكلم عن نفسه الجماعة دول جاوبوا نص السؤال بس قالوا أيوة ده ابننا اتولد أعمى أيوة اتولد أعمى طب فتح إزاي ما نعرفش طبعا دول أول ناس عرفوا المفروض من ضمن الجيران اللي سألوه في أول مرة وقال أيوة أنا هو ودول أكيد عارفين كل القصة بتفاصيلها فهنا يوحنا الحبيب يقول لنا سبب هذا التهرب من الإجابة فيقول قال أبواه هذا لأنهما كانا يخافان من اليهود عارفين التحقيق اللي يحصل أحيانا يكون عاوزين ينطقوا المتهم بكلام معين أحيانا يحصل كده يعني يكون عاوزين يخلوا اللي قدامهم يقول الكلام اللي على مزاجهم بالظبط فهم عاوزين كده اليهود في تحقيقهم عاوزين يقولوا ان الراجل ده او اهله قالوا ان المسيح ده وحش او المسيح ما عملش حاجة عشان يهدوا السمعة اللي طلعت فطبعا الراجل ما بيخافش الأعمى ده مش فارق معاه لكن أبوه وأمه خايفين من اليهود فاليهود كانوا أصدروا كلام وسط الناس كده قانون غير معلن إيه القانون؟ لأن اليهود كانوا قد تعاهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع يعني مخوفين كل الناس لو حد تطاول وقال ان الشخص ده هو المسيح هيطرد من المجمع فاصبح قدام الراجل العجوز ده ابو الاعمى وامه تحدي لو قالوا هو ده المسيح وأكيد هو ده اللي فتح عينيه هيطردوا من المجمع فقالوا بص احنا ما نعرفش قالوا لليهود احنا ما نعرفش فتح ازاي لأن هم عن خوف ما كانوش في حماس ابنهم صاحب المعجزة ولا قدروا يشهدوا للمسيح بالرغم انه اكيد ابوه وامه تمنوا آلاف المرات ان ابنهم كان يفتح واكيد في يوم من الايام صلوا لربنا انه يفتح لما فتح خافوا يشهدوا ربنا خافوا من شوية الناس اليهود لحسن يطردوهم من المجمع ظنوا ان مجد المجمع وكرامة الانتماء اليهودي افضل من تبعية الله الصادقة فلأن الخروج من المجمع مقصود به الطرد يعني ما يدخلش المجمع معناه أنه فقد انتماءه اليهودي لذلك قال أبواه أنه كامل السن اسألوه يعتقد كامل السن في بعض التفاسير تقول 30 سنة أو 40 سنة المهم أنه كان كبير فدعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى ده يعتبر التحقيق الرابع أول أو التا... الرابع التحقيق الأولاني بين الجيران وبين المولود أعمى اللي هي الدايرة الأولانية الحكاية بعد كده وسعت وبقوا الفريسين والرؤساء التحقيق الثالث جابوا أبوه وأمه التحقيق الرابع رجعوا له تاني دعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقالوا له أعطي مجدا لله أعطي مجدا لله ده نوع من فتح الكلام بينهم وبين بعض يعني إيه قول المجد ليك يا رب نوع من لغة يهودية وبعدين قالوا له إيه هينطقوه بالكلام يعني انت هتقول زينا نحن نعلم ان هذا الانسان خاطئ قبل ما نسألك اي سؤال خلي الفكرة دي جواك والكلمة دي عندك نحن نعلم ان هذا الانسان خاطئ هو ما استناش السؤال اجاب على طول بمنتهى الحماس وقال اجاب ذاك وقال اخاطئ هو لست اعلم انما اعلم شيئا واحدا اني كنت اعمى والان ابصر قالوا له احنا بنقول لك ان الراجل ده خاطي قال لهم ما اعرفش ما تفرقش انا ما اعرفش غير حاجه واحده بس اني كنت اعمى والان ابصر لا شك ان هذا الرجل يستحق الاعجاب المولود اعمى لانه لا تهز من جبروت وسلطان اليهود الشداد ولا تاثر باعترافهم وشهادتهم أن المسيح إنسان خاطئ إنما تأثر بخبرته وصدق إيمانه وتعلقه بعمل المسيح معه فقال لهم أنا معرفش اللي بتقولوه أنا أعرف حاجة تاني أنا أعرف إن أنا أنا مش أنتوا كنت أعمى والآن أبصر دي حاجة بيني وبينه دي حاجة أنا دقتها دي حاجة ما تقدروش تنكروها أنتوا أنتوا بتفهموا انتوا عارفين كل حاجة انتوا حافظين العهد القديم انتوا اللي بتقيموا الناس انتوا رؤساء الدين انا ما اعرفش ده كله انا اعرف حاجة واحدة اعرف ان انا كنت اعمى والان ابصر يا ريت كل واحد فينا يعرف يقول الكلمة دي انما اعلم شيئا واحدا اني كنت اعمى والان ابصر يا ريت الواحد بينه وبين ربنا يقول له رب بيقولوا عليك حاجات كتير انا بس انا اعرف حاجة واحدة أنا حسيت بنعمتك عليا أنا أقدر أشهد لك قدام كل الناس بما فعلت معي أنا كنت أعمى والآن أبصر أنا حسيت إنك يعني إيه فادتني واشتريتني ودمك الغالي فداني وذهبت تعد لي مكانا ووضعت في روحك القدوس وبتديني جسدك ودمك وبتقبلني مهما كنت خاطي أنا أقدر أشهد لك هم يقولوا عليك أنا معرفش كلامهم يا ريت الواحد فينا يصل إلى هذه الخبرة الشخصية العميقة حتى لا يتأثر بالتعليم البطال خلي بالكم هنا كان في تعليم غلط يعني أصحاب الدين بيقولوا المسيح راجل خاطي شوفوا قد كده الانحراف وهذا الرجل الساذج وصل إلى الإيمان الحقيقي أنه هذا هو بالحقيقة ابن الله زي ما هنشوف بعد كده قال لهم إنما أعلم شيئا واحدا أني كنت أعمى والآن أبصر الراجل متعب في التحقيق فيعيدوا عليه السؤال تاني يمكن يغير أقواله ويلاقوا حاجة في أقواله لصالحهم فقالوا له أيضا ماذا صنع بك قول تاني كيف فتح عينيك أجابهم الراجل ده بقى لسانه ظهر يعني ما بيسكتش قد قلت لكم ولم تسمعوا قال لهم ايه شغلانة تالت مرة أحكي الحكاية هو أنا هغير أقوالي هي حكاية واحدة مش هغيرها قد قلت لكم ولم تسمعوا لماذا تريدون أن تسمعوا أيضا ألعلكم أنتم تريدون أن تصيروا له تلاميذ طبعا هو غضهم جدا بالكلمة دي مش عارف هو بيتكلم ببساطة ولا بيتكلم باستفزاز لكن هو كان شجاع لا شك ان الراجل ده كان شجاع قال لهم انتوا بتسألوا تالت ليه هو انتوا عاوزين تبقوا له تلاميذ فعاوزين تفهموا طريقته عاوزين تتعلموا منه هو عارف هو عارف كويس ان هم بيكرهوه فانتوا بتسالوني تاني ليه فشتموه هو طبعا بقى ما تقتلوش وقالوا انت تلميذ ذاك حتى ذاك يعني مش راضيين يقولوا انت تلميذ يسوع ولا المسيح انت تلميذ ده اما نحن فاننا تلاميذ موسى تلاميذ موسى ده موسى بيتبرى منكم نحن نعلم ان موسى كلمه الله أما هذا فما نعلم من أين هو طب احنا عارفين ان موسى ده ربنا كلمه لكن ده يعني يطلع مين طبعا المسيح قال كتير قوي وجاوب كتير قوي على سؤال من اين هو قال لهم انتم انتوا بتقولوا ان انتوا عارفيني وعارفين اهلي انا بقول لكم انتوا مش عارفين حاجه انتوا مش عارفين من اين اتيت مش عارفين اصل الفوقاني واصل السماوي هنا هذا التلميذ النجيب الجديد المولود أعمى استحق أن يشتم من أجل المسيح يا بخته بقى هنا المسيح ابتدى يعني يحسبها له زي ما هنشوف بعد كده وخد كده نعمة في عيني الله لأنه استحق أن يهان من أجل اسمه بقى بيتشتم لأنه بيشهد ببساطة للمسيح شتموه وقالوا أنت تلميذ ذاك وأما نحن فإننا تلاميذ موسى نحن نعلم أن موسى كلمه الله وأما هذا فما نعلم من أين هو أجاب الرجل وقال لهم شوفوا بساطة الرجل ده وعمقه إن في هذا عجبا أنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عيني نعلم أن الله لا يسمع للخطاء ولكن إن كان أحد يتقى الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع منذ الدهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا واخدين بالكم للدرس اللي بيقوله بيقول درس بسيط جدا بيقولوا أنا مستغرب أن أنتم مش فاهمين هيكون منين يعني إذا كان فتح عينين راجل أعمى عمركم سمعتوا عن حد فتح عيني مولود أعمى إما كانش من ربنا ما كانش يقدر يعمل كده هذا الإيمان البسيط استحق أن يشتم بسببه وأن يهان وأن يطرد وأن يمدح من رب المجد ويأتي إليه مخصوص عشان يعلن له نفسه ويفرحه بس الدرس اللي بيقوله ده درس جميل يقول لهم إن في هذا عجبا صحيح نحن نتعجب من البشر اللي شايفين المسيح بيعمل معجزات هذا عددها ويقيم موته ويفتح عيني العميان وبسلطانه وبكلمة منه يغير كل شيء وبعد كده يقولوا عليه إنسان عادي فليأتي المولود أعمى ليعلم كل من لا يقبل المسيح كإله بهذه الإجابة البسيطة أن المسيح بالحقيقة هو ابن الله طبعا قال لهم اديكوا شايفين عمركم سمعتوا عن حد بيفتح عيني مولود أعمى لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا أجابوا وقالوا له في الخطايا ولدت أنت بجملتك وأنت تعلمنا هنا صعب عليهم جدا مش كلامه المنطقي صعب عليهم أن هذا الجاهل الأمي المولود أعمى الشحات بقى بيعلم رؤساء الدين وبيعلمهم درس مظبوط فقالوا له في الخطايا بجملتك ولدت يعني انت مولود في الخطية من يومك دي شتيمة وحشة وهي تنطبق أيضا على الكلام اللي بدأنا به الأصحاح من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى فقالوا له أنت مولود بالخطية من يومك عشان جاي تعلمنا على آخر الزمن فأخرجوه خارجا هنا المولود أعمى استحق أن يطرد من أجل المسيح طردوه من المجمع أنا بتصور مولود أعمى كان بيحلم أنه يدخل المجمع ليه لأنه كشخص عنده عاهة كان مرفوض أنه يدخل المجمع كان يعتبر إنسان خاطي ومحل غضب الله فكانوا ممنوع يدخل المجمع كان نفسه يشرفوه بدخول المجمع أهو دخل خمس دقايق وطردوه باع المجمع وباع شرف اليهودية وباع الانتماء لجماعة اليهود وباع كرامته كشخص يهودي محترم مفتح زي بقية الناس وباع ده كله وهو يشهد أني كنت أعمى والآن أبصر أي حاجة تاني بعد كده فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا هخلص في دقيقتين فوجده وقال له أتؤمن بإذن الله شوف الراجل ده تسل تدرج من إنسان يقال له يسوع صنع طينا إلى ما رأيك في إيه قال أرى أنه نبي إلى أن المسيح سأله سؤال مباشر لما جاله بقى هو ما شافش المسيح قبل كده فجاله صاحب هذا الصوت الذي دافع عنه في أول الأصحاح لا هذا أخطأ ولا أبواه حتى ولد أعمى هذا الصوت الوديع الذي دافع عنه أمام اليهود من أول الإصحاح سمع صوته تاني لأنه ما يعرفش وشه قال له أتؤمن بابن الله هو غالبا شبه عليه وشبه على صوته فأجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به هو مين بالظبط هو عاوز يقول له أنا فقال له يسوع قد رأيته أنت بالذات شفته أنت بالذات يا مولود أعمى قد رأيته وكل اللي مفتحين دول مش شايفين ابن الله كل الفريسيين دول لسه مش شايفيني كإله بس أنت شفتني كإله كل معلمي الدين لسه قابعين في ظلمة الجهل وانت الوحيد اللي عرفت الحق مظبوط قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو فاكرينها ايجو ايمي انا هو انا هو الله هو هو الله فقال اؤمن يا سيد وسجد له هذا الرجل وصل الى الايمان بلاهوت المسيح حتى سجد له امام الملء الناس كلها اعترافا بلاهوته وبفضله لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين نكمل المرة الجاية تختاروا آية اختار الآية بتاعت إنما أعلم شيئا واحدا أني كنت أعمى والآن أبصر نقولها مع بعض إنما أعلم شيئا واحدا أني كنت أعمى والآن أبصر